بسم الاب والابن والروح القدس لله الواحد امين احنا في انجيل لوقا اصحاح 8 والمرة اللي فاتت خلصنا مثل الزارع وصلنا لغاية عدد 16 لوقا 8 16 ليس احد يوقد سراجا ويغطيه باناء او يضعه تحت سرير بل يضعه على منارة لينظر الداخلون النور لأنه ليس خفي لا يظهر ولا مكتوب بيتكلم عن ايه ربنا قبلها كان بيتكلم عن مثل الزارع وقال لنا ان الزرع كلمة ربنا ومكانه الطبيعي يدخل القلب ويثمر بالصبر القلب الأرض الجيدة يستقبل كلمة ربنا ويفهمها وينشغل بيها يحفظها لغاية ما يثمر بالصبر لما كلمة ربنا تشغل الإنسان الإنسان من جوه ينور يعني يبقى مليان معاني روحية أو ممكن نقول مليان بحضور ربنا جواه السراج دايما إشارة إلى حضور ربنا لأنه ربنا هو النور وأحيانا الروح القدس يشبه بالنور فلما بيقول ليس أحد يوقد سراجا يعني لما إنسان يتملي بنعمة ربنا ما يصحش بعد كده يغطيه بإناء لو شفت واحد كانوا زمان ما فيش كهرباء طبعا فالتشبيه بالنسبة لهم سهل لأن أول ما الدنيا تغرب الشمس تغرب كانوا يبتدوا يولعوا المصابيح إنما كعادة الناس القرويين يمسكوا المصباح ويحطوه في أعلى مكان في الأوضة أو في البيت ساعات يبقى له مكان ثابت يقوم النور يشع على أكبر مساحة ممكنة لو لقوا طفل صغير كده بجهل خد السراج ده وحطه تحت كفة أو إناء طبعا كأنه ما عملش حاجة معناته إيه الكلام ده يعني إحنا بنسمع كلمة ربنا ونمتلئ ضياء ونورا لكن أحيانا تيجي أجسادنا الإناء المصمت الإناء دايما رمز للجسد في الكتاب وتغطي على السراج يبقى في نور من جوه انما مش باين مش باين ليه بسبب الاهتمامات الجسدية بسبب ثقة للجسد فالإنسان الروحاني مش مفروض يترك جسده يغطي على الإناء ويمكن ده معنى من معاني الصوم الصوم معناه انك ترفع كفة الجسد اللي كبسة على النور اللي جواك الجسد ده تقيل وبياكل ويشرب ومشغول بالراحة والدنيا كأنه مطفي على النور اللي جواك لو رفع هذا الإناء لظهر النور والسراج فالمسيح له المجد الساكن فينا ساكن في إناء ضعيف مرة معلمنا بولس قال لنا هذا الكنز في أواني خزفية إيه الكنز المسيح اللي جوانا نعمة ربنا اللي ساكنة فينا دي الروح القدس لنا هذا الكنز في أواني خزفية في قصة في تاريخ العهد القديم مرتبطة بالمعنى ده شوية لما جدعون دخل حرب غير متكافئة تماما كان حواليه مديانيين عددهم كرمل البحر وهو ربنا قال له انت اللي هتحارب وانت اللي هتغلب وكان متردد وخايف وبعدين ربنا فضل يحايل فيه وفضلوا معاه 300 عسكري بس قال له هتحاربوا بالطريقه دي كل واحد هيجيب سراج زي كده ويحطه جوه اناء جوه جره ويبقى شايل الجره الجره دي مصمته بس جواها نور لكن طول ما الجره دي مستخبي فيها النور محدش شايف من بره حاجه وبعدين تمسكوا بإيديكم التانية بوق وجدعون يعمل وكلكم تعملوا زيه فجدعون ربنا يديله الإشارة يزمر كلهم يزمر وبعدين يخبط الجرة اللي في إيده كلهم يخبطوا الجرة وبعدين يت- يمسك السراج ما هو بعد ما الجرة اتكسرت هيفضل المصباح اللي فيه يمسك المصباح كلهم يمسكوا المصابيح قال لهم بس مش عاوزكم تعملوا غير كده ايه المعاني اللي في القصة دي معاني جميلة قوي اول معنى انه تمشي ورا جدعون يعني التلمذة يعني في مسيح في النص بنعمل زيه البوق دايما إشارة للإنجيل كلنا نمشي ورا الإنجيل كلنا نزمر والإنجيل يهز الدنيا كلها وبعدين في حاجة بتعطل النور اللي هي جرار الأواني تعالوا نرزعها في الصخرة يعني إيه يعني ندفن أجسادنا بإرادتنا في المسيح نكسر هذا الجسد شوية في شهواته في طلباته الزيادة فلما الجرة تتكسر يبان ان جواها ايه مصباح بالنسبة للأعداء المنظر كان كالآتي الشياطين المديانيين دول في نص الليل سمعوا تل- 300 بوق طبعا ده رعب 300 بوق في نص الليل في منطقة جبلية دي عملية مزعجة جدا وبعدين زلزال ليه لأن كل واحد مسك الجرة وخبطها في الصخر كسرها تصوروا معايا جرة بتتكسر في الجبل في نص الليل تعمل صوت عالي جدا 300 جرة مرة واحدة وبعدين فجأة الدنيا نورت 300 مصباح ظهروا وكان هذا المنظر أو الجو كافيا أن المدينيين يترعبوا وابتدوا يموتوا في بعض وربنا ينصر شعبه إذا واحدة من الأسلحة الهامة في حياتنا الروحية وفي حربنا مع الشر هي كسر الإناء كسر هذا الإناء بمعنى إيه لا يوقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال ما تخليش الأكل والشرب واللبس يمشوك زي ما الدنيا ماشية ورا الكلام ده ما تحطش السراج تحت الإناء حط السراج فوق الإناء هل أنت إنسان روحاني ولا جسداني ده موضوع مهم هل اللي يشغلك الإناء الخزفي تعبان ولا السراج اللي جوه الإناء أنت عارف أنه كده كده هيتكسر إن لم يكسر بإرادتك الحرة هتكسره الأيام إنما السراج اللي جواك ده لو ما طلعتوش ياخد مكانه على المنارة يبقى ضيعت رسالتك وعمرك ليس أحد يوقد سراجا ويغطيه بإناء حتى كلمة الغطى تحس إنها إشارة إنه الروح متغطية بالجسد لكن مش ده المهم مش البر المهم أو يضعه تحت السرير برضو الآباء لما لقوا كلمة سرير قالوا السرير يعني النوم يعني الراحة الراحة أحيانا تبقى معطلة للحياة الروحية البحث عن الراحة يعطل الحياة الروحية لكن الذي يحب التعب من أجل الله يزداد توهجا ويزداد نور فلا يوقدون سراجا ويضعه تحت السرير بل يضعه على منارة واحد يقول هو الكلام ده علينا ولا على ربنا يسوع له المجد صدقني يمكن يمشي كده ويمشي كده يعني لما يلاقي ربنا واحد فينا ممتلئ حب ممتلئ عشرة بربنا يشيله من الأرض ويحطه على المنارة عشان ينور أثناسيوس ده كان شاب صغير بس قلبه سراج يحب ربنا قوي فيقوم ربنا ياخد السراج ده ويضع على المنار فينور للعالم كله ليه لأنه جواه سراج يقول له أنت مش مكانك تعيش عيشة الناس أنت ليك مكان أعلى أم بنطونيوس جواه سراج جميل يقوم لا يحطه تحت إناء ولا سرير ربنا يض- يطلعه فوق المنار فأحد يوقد سراجا قد تعود كلمة أحد على نعمة الله اللي تختار الإنسان المليان حب لربنا الممتلئ حرارة روحية وتديله مسؤولية كبيرة وتعود على الإنسان في جهاده إنه زي ما بيوقد سراجه لازم يتفادى الإناء والسرير يعني الجهاد الروحي نوعين تعمر السراج بالصلاة بالتسبيح بالقراية بالخدمة وتتفادى الإناء والسرير يعني إيه ما ما تقعش تحت ثقل الجسد زيادة لينظر الداخلون النور لأن الإنسان مش بينور لنفسه ربنا يسوع من كلامه الحلو عن يوحنا المعمدان قال كان هو السراج الموقد المنير وأنتم أردتم أن تستضيئوا بنور ساعة يعني في نظر المسيح له المجد واحد من السراج السرجة الحلوة كان يوحنا المعمدان اعتبروا السراج موقد منير إنما اليهود ما استحملوش منه ساعة وخلصوا منه يضعه على منارة لينظر الداخلون النور عشان كده جهاد الآباء القديسين اللي كانوا في الصحراء وفي قلياتهم بيصلوا وبينهم وبين ربنا حب وتوبة ودموع هذا الجهاد المخفى عن الأعين جاء اليوم اللي ربنا كشف عن الأسرار دي وفرج العالم كله عن الرهبنة وعلى محبة الرهبان لربنا وعلى تقوى أجدادنا وأصبح إيه ينظر الداخلون النور كشف عن النور اللي ما كانش باين وده اللي فهمنا الآية اللي بعدها لأنه ليس خفي لا يظهر ولا مكتوم لا يعلم ويعلم مفيش حاجة مستخبية مش هتظهر الكلمة دي تخوف في حياتنا في حاجات كتيرة مستخبية حاجات للأسف وحشة بينما القديسين في حياتهم حاجات كتيرة مستخبية بس يا بختهم الحاجات المستخبية كلها حلوة إنما القاعدة تسري على على الكل أنه ليس خفي لا يظهر تصوروا لو أفكارنا اتكشفت كده قدام كل الناس مشاعرنا اللي جوانا دي اتعرضت على كل البشر ده يبقى موقفنا ايه من الناس تبقى حاجة مخزلة مخزية مخجلة والعكس تصوروا واحد بينه وبين ربنا أسرار حب وأفكار مقدسة ومتاعب وأتعاب وجهادات طويلة محدش يعرفها خالص ده لما تتكشف الحاجات دي كلها يبقى يا بخته طوباه كل الناس تبص له وتقول له يا بختك احنا عندنا الخفاء يشرف ولا يخجل ليس خفي لا يظهر كل الناس بتتجمل في عيون بعض انما الانسان الروحاني ما يهموش يتجمل في عينين الناس لانه عارف ان كده كده القناع هيقع انما اللي يشغله اكتر نقاوة الداخل لان الحقيقة هتعلم آخر سفر الجامعة سليمان الحكيم يقول اسمع ختام الأمر كله اتق الله واحفظ وصاياه لأن الله يحضر كل عمل إلى الدينونة على كل خفي إن كان خيرا أو شرا كل حاجة مستخبية تتكشف قدام ربنا عشان كده ربنا يسوع في موعظته على الجبل علمنا سر الخفاء اللي يصلي يهتم بالخفاء اللي يصوم يهتم بالخفاء اللي يتصدق يهتم بالخفاء لأنه ليس خفي إلا ويظهر ولا مكتوم لا يعلم ولا يعلن برضو أحيانا الشيطان نفسه يتجمل ويعلن عن منظر جميل ويخفي غرض سيء الأيام تكشف الفلسفات والديانات والأفكار اللي تظهر غير ما تبطن اطمن ليس خفي لا يظهر ولا مكتوم إلا يعلم ويعلن استخدمت كلمة مكتوم كمان في الكتاب على السر يقول عنه الكتاب سر مكتوم موجودة في روميا 16 وفي كورنثوس الأولى الإصحاح الثاني وفي أكثر من مكان يقول السر المكتوم منذ الظهور الذي أعلن الآن إيه هو السر؟ سر التجسد ده كان سر في قلب الله لم يعلن لأحد الأنبياء قربوا منه كده إنما ما استوعبهوش هل يأتي الله إلى الأرض هل يسكن الله وسط البشر يعني إيه ده السر مكتوم إنما ولا السر المكتوم إلا ويعلم ويعلن أسرار السماء خفية ومكتومة لسه ما نعرفش قد لسه نعرف أقل كتير من اللي ما نعرفوش حتى بولس اللي دخل السماء واتفرج قال إننا الآن نعرف بعض المعرفة طيب الأسرار دي كلها هيجي يوم وتعلن كل التساؤلات اللي الناس تسألها شكلنا إيه في السماء هيبقى عمرنا إيه إيه مستوى المعرفة اللي هنتمتع بيه طب هنقضي السماء إزاي نعرف شوية إنما ليس خفي إلا ويظهر ولا مكتوم إلا ويعلم ويعلم اللي يهمنا دلوقتي هو السراج هل في سراج جواك خفي لازم هيبان هل المسيح مستخبي جواك لازم هيظهر عليك برضو ربنا يسوع قال نفس الكلام في معنى آخر وقال من من كان الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح والإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشرور يعني إيه يعني الكلمة عقبال ما بتطلع من اللسان بتعبر عن حاجات جوه وممكن الواحد يفضل إيه يتجمل إنما لازم هتطلع منه كلمة تكشف قلبه وتكشف لنا ما في أعماقه وعشان كده يصح يتقال بكلامك تتبرر ليه انت هتحكم على الظاهر يا رب لا ما هو الكلام بيظهر اللي جوه وبكلامك تدان ليس خفي لا يظهر ولا مكتوم لا يعلم ويعلن فانظروا كيف تسمعون قبلها بكم عدد قال من له اذنان للسمع فليسمع يبقى اول مهم علينا ان احنا نسمع نفتح ودنا انما في وصيه تانية مهمه مش بس افتح ودانك واسمع انظر كيف تسمع يعني ايه يا رب السمع هو السمع لا هل تسمع باهتمام هل تسمع بتركيز هل تسمع بخشوع هل تسمع بحب هل تسمع باشتياق هل تسمع ب... تسمع بإرادة للتنفيذ كيف تسمع ده في واحد يسمع كلمة ربنا كل غرضه ينقض فيبقى قاعد في أي وعظة عاوز يطلع أخطاء انظر كيف تسمع يقول لك أنا ركزت ما أنت ركزت في الوعظة بس كيف تسمع كيف تسمع ممكن واحد يبقى بيسمع كل غرضه يقارن نفسه بالمتكلم أنا ممكن أقول أحسن منه انظر كيف تسمع بأي قلب تسمع بأي أذن تسمع فكونك بتسمع دي حلوة خطوة كويسة إنما في خطوة تاني ربنا بيقول عليها انظروا كيف تسمعون انظروا هنا يعني افحصوا ذواتكم يعني حتى التلمذة تحتاج إلى فحص للذات في واحد هو بيسمع كل اللي يجي في باله الآخرين يقول أيوة الكلمة دي تنفع أقولها لفلان انظر كيف تسمع ده الكلمة دي ليك انت وهو انت مش محتاج الكلام لازم تكون محتاجه حلو انك تقوله للآخرين بس انت فين من الكلام ده انظر كيف تسمع كلمة كيف تشغل ربنا يقول من رب كتاب ان ربنا دخل الهيكل وبقى ينظر كيف يلقون في الخزانة كأن واحد عاوز يقول له يا رب عادة الفلوس بيتحط فيها كم مش كيف انما ربنا يقول لا انا الكم ما يشغلنيش انا كان اللي شاغلني كيف يلقون كيف يا رب اللي هيلقي ده يا دينار يا فلس يا ألف دينار يا ده اللي يفرق واحد عن التاني ربنا يقول لا كيف كيف يلقون هل بيدوا من فضلتهم هل بيدوا بتكبر هل بيدوا عشان الناس تبص هل بيدوا عشان يرضوا ضمائرهم كيف يلقون ولا فيهم حد بيدي بحب وإيمان فائق زي الأرملة بتاعت الفلسين اللي شدت أنظار ربنا انظروا كيف تسمعون وكيف تلقون في الخزانة وكيف تصلون وكيف تحبون الناس وكيف تخدمون وكيف تشهدون للمسيح وانظروا في الكيف لئلا يشغلكم الكم عن الكيف في واحد كل اللي يشغله كم مزمور يصليه كويس لكن انظر كيف تصلي كمان الكيف مهم وانظروا كيف تسمعون لأن من له سيعطى ومن ليس له فالذي يظنه له يؤخذ منه برضو الآية دي أحيانا بتحير الناس وأحيانا بتفهم خطأ يعني يقولوا الله يعني اللي عنده ياخد أكتر واللي ما عندوش يتاخد منه شكلها للوهلة الأولى يعني ما فيهاش عدل يعني ايه اللي من له من له جهاد يعطى نعمة ولكن من ليس له جهاد الذي يظنه له نعمة يؤخذ منه يعني في واحد بيجاهد بيتعب اللي بيتعب ده ياخد اكتر ياخد نعمة اكتر واحد بيتعب في الصلاة من له صلوات طويلة يعطى عمق في الصلاة ويعطى روح في الصلاة ويعطى نعمة في الصلاة ويعطى متعة وتعزية في الصلاة يعطى كل حاجة من ليس له جهاد في الصلاة هو اتعود بس قال ايه يقول لك انا متعود انادي ربنا واحس بيه طب لانك مش بتتعب بعد شوية حتى الحتة الطبيعية اللي فيك دي هتروح منك تلاقي بعد كده حتى الميل الطبيعي اللي كان جواك انك تكلم ربنا اتسرق اتسرق ليه لانه ليس لك تعب وليس لك جهاد من له محبة للناس يعطى ويزداد يعني ايه انت بتحب الناس بتخدم بتتعب معاهم ربنا يديك نعمة في عينيهم ويحبوك اكتر لكن انت قافل قلبك ومش عاوز تدي حب لحد طب ايه رأيك الحب الطبيعي الناس اللي المفروض يحبوك عادي حتى دول ممكن ما يحبوكش ليه ما انت ما بتديش حب لحد من له سيعطى ومن ليس له فالذي يظنه له في تعبير انجيل اخر والذي عنده يؤخذ منه وكأن ربنا حط لنا مفاتيح العطايا في ايدينا قال لنا انتوا اللي معاكم المفاتيح عاوز تفتح لنفسك افتح عاوز تشد نعمة ربنا شد وعاوز تحوشها حوش ان كان ليك طلب اطلب الذي له طلبات يعطى استجابة والذي له طلبات لا يعطى فكل اللي بالناس اللي بتتكلم عن النعمة المجانية ازاي ينسوا الآية دي اللي حطت الدور علينا الدور علينا احنا كبشر من له سيعطى ويزداد ومن ليس له فالذي يظنه له يؤخذ منه من له المسيح ذاته يعطى كل الخيرات ومن له وليس له المسيح فالذي يظنه له يؤخذ منه يعني ايه الذي يظنه هنا يعني في واحد يفتخر باخلاقه ملوش المسيح النهاردة في ديانات ماشية كده الموضة النهاردة الدين الأخلاق طبعا ده كلام غير مسيح لكن واحد ملوش المسيح إنما بيفتخر أن له أخلاق طيبة من له مسيح يعطى أبديا من ليس له مسيح فالذي عنده سيؤخذ منه حتى الأخلاق اللي بيفتخروا بيها تلاقي المجتمعات الملحده التي تتجمل بالفضيلة وتركن المسيح النهاردة عمالة تقع في رذائل لا آخر لها ليه؟ ما انتم مش عاوزين المسيح عاوزين أخلاق بدون مسيح طب فرجونا هتعملوها ازاي دي من له سيعطى ومن ليس له فالذي يظنه له يؤخذ منه وجاء إليه أمه وإخوته إخوته دي برضه حيرت الناس وإن كان اللي بيهجموا على الكتاب بيحبوا يمسكوا في الكلمات بنوع من العند والمقاومة إنما كلكم عارفين من دراسة إنجيل يوحنا بالذات أن إخوته قيلت على أولاد مريم الأخرى أولاد مريم أخت المسيح وذكرهم بالاسم إنجيل يوحنا يعقوب ويوسي ويهوذا وسمعان أربعة اثنين منهم بقوا من تلاميذ المسيح يعقوب ويهوذا مش الإسخريوطي الثاني والاثنين دول كتبوا رسائل رسالة يعقوب ورسالة يهوذا ودول كانوا يلقبوا بإخوة الرب كعادة الشعوب الشرقية بيتربوا في بيت واحد وبيبقوا بينهم يعني معزة شديدة فبيتقالوا إخوات واللغة دي لغة كتابية بدليل قصة أبونا إبراهيم ولوط لوط ابن أخوه إنما قال له إحنا إخوات يوم ما حصل خناقة بين الرعاة دول والرعاة دول قال له إحنا إخوات ما نتخاصمش فدي لغة طبيعية بالنسبة لنا إحنا الشرقيين إنما بقى المغرضين يقول لك إخواته يبقى العذراء اتجوزت وجابت عيال عشان ما اعرفش ليه غيظاهم كرامة العذراء كده عشان هم يحبوا الكرامة لنفسهم فما يحبوش واحدة زي العذراء تاخد الكرامة كده إنما طبعا العذراء أم النور ما اتجوزتش هتتجوز ازاي بعد اللي شافته وبعد اللي دقته وإن كانت من الأول نادرة البتولية بعد ما تجيب رب المجد هتفكر في جواز وبعدين إن كان له ولاد إخوات فعلا طب ليه على الصليب ما سابش العذراء في إيد ولادها ليه يديها ليوحنا الغريب بقى يوحنا بن زبدي إنما ده دليل إن العذراء لا يعولها أحد ملهاش طبعا لا راجل ولا ولاد ملهاش ومعروف في التقليد القبطي ان يوسف كان شيخا بتولا والعذراء بتول فكلمة اخواته تعود على ولاد مريم الاخرى فاولاد مريم الاخرى جايبين العذراء خالتهم عشان مش طايله تشوف المسيح ده ده يدل على ان ربنا يسوع من ساعه ما ابتدى خدمته امه مش طايلاه جاء اليه امه واخوته ولم يقدروا ان يصلوا اليه لسبب الجمع من كتر الزحمة اللي حوالين ربنا يسوع مش طايلين يقربوا منه فأخبروه قائلين أمك وإخوتك واقفون خارجا يريدون أن يروك فأجاب وقال لهم أمي وإخوتي هم الذين يسمعون كلمة الله ويعملون بها الموقف ده برضو الغربيين لما يقروه اللي ما يحبوش كرامة العذراء يشوفوا فيه إهانة للعذراء كأن ربنا يسوع ايه سواها بالدنيا كلها وقال ايه انا اللي يسمعوا كلامي هم امي واخواتي بينما احنا اللي بنحب العذراء وبنقول دي امنا كلنا على نهج القديسين القدام نرى في القصة دي إشارة إلى تكريم العذراء أكثر عشان كده تتقري يتقري الفصل ده في بعض أعياد أو تذكارات العذراء عشان يقول ايه عاوز يقول ان كرامة العذراء مش بس لقرابتها الجسدية انما كرامة العذراء لانها انطبق عليها التعبير امي هي التي تسمع كلمة الله وتعمل بها يبقى عكس اللي هم فهموه بالظبط ده المسيح له المجد لما قالوا له امك واخواتك على الباب قال لهم امي واخواتي هم اللي يسمعوا كلامي ويعيشوا بيه يعني كانه عاوز يقول هو انتوا عارفين انا اخترتها امي ليه عشان هي دي اكتر واحدة في الدنيا بتسمع كلام ربنا وبتعمل بيه اذا شهادة من المسيح له المجد لامه في تقواها وروحيتها وعظمتها مش اهانة واحتقار للعطر خالص ده المعنى اللي فهمته الكنيسة القبطية اللي بتحب رب... بتحب المسيح وبتحب العدل انه شهد لها في انها تحفظ كلمة الله وتعمل بها وكشف عن سر عظمتها الحقيقية ليست في القرابة الجسدية بل بالأكثر في العمق الروحي اللي جواها هذا المعنى ببساطة كمان يقولوا المسيح لو المجد حب يعلم الناس لأن دول يهود والحتة القرابات دي شغلاهم احنا أولاد إبراهيم احنا أولاد يعقوب فعاوز يقول لهم انسوا حكاية القرابات دي لأن القرابة الجسدية لا تشفع في الإنسان الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم فإنما القرابة الروحية يعني إيه يعني إحنا الأمميين اقتربنا إلى الله ليس بالجسد إحنا ملناش علاقة قرابة جسدية مع المسيح لأن المسيح في الأصل يهودي إنما قال لنا مبارك شعبي مصر طب دخلنا في شعبيتك إزاي يا رب وبقينا أهلك وعيلتك إزاي لأننا نسمع كلمة الله ونعمل بها وكان بيعلم تلاميذه كمان أنه ما تسيبوش حتى القرابات الجسدية تعطل ارتباطكم ربنا ليس أحد أحب أبا أو أما أو زوجة أو أولاد أكثر مني ويستحقني فربنا يسوع حب يبرز هذا قدام قدامهم كلهم على نفسه قال لهم الروحيات قبل القرابات وحق ربنا قبل حق أي شخص مهما كان قريب ليك مهما كان مركزه واحد من المفسرين المتأملين اللي بيحب العذراء قال كلمة جميلة كمان قال ربنا يسوع له المجد حب يشرك العذراء طول حياتها في صليب لأن اللي يحب اللي ربنا يحبه قوي يتوصى بيه في صليبه شوية فعشان كده لم يترك لها أن تتمتع به كأم فأكتر من موقف يعني ضغط على مشاعرها لكي تشترك معه في ألام يعني مثلا لما كانت 12 سنة وزاغ عنها ثلاثة أيام وكانت هي كأم قلقانة عليه إنما في الآخر كان رده ما معناه يعني أنت ملكيش فيا كتير ينبغي أن أكون فيما لأبي ليه منزعجة طب دي أمك معلش هو هنا يعني عاوز يخليها تحمل صليبها من بدري ولا تمتلك امتلاك الأم إنما هي تقدمه عن طيب خاطر ذبيحة عن العالم كله وترضى إن ابنها وحدها حياتها إلهها يبقى ملك للعالم مش ملكها هي وعشان كده بيجردها مرة أخرى في الموقف هنا ويقول من هم أمي وإخواتي هم الذين يسمعون كلمة الله ويعملون بها وكأن رجعت العذراء خذلانة إنما فهمة أن المسيح له المجد مش ملكها لوحدها وأنها هتاخد الأعظم مكانة في تاريخ الشعوب لأنها تسمع كلمة الله وتعمل بها أكثر من أي حد وفي أحد الأيام دخل دخل سفينة هو وتلاميذه فقال لهم لنعبر إلى عبر البحيرة فأقلعوا وفيما هم سائرون نام برضو القصة دي حيرت المفسرين شوي ليه يعني نمت يا رب عادة نادرا ما بيذكر عنك حكاية النوم دي ربنا يسوع كان يسهر كتير ويصحى بدري و... والنوم ده يعني قليل في حياته وهو قال كده ابن الإنسان ليس له أين يسند رأسه وبرضه قالوا كونه نام في مركب ده معناه انه بينام على الماشي يعني بينام في السكة لأنه ما فيش وقت للنوم فنزل نوء ريح في البحيرة وكانوا يمتلئون يمتلئون هنا يمتلئون من مية البحر يعني المنظر ده ان المركب البحر دخل عليها والنوء شديد نوة يعني ريح شديدة قوي والمسيح نايم طبعا منظر غريب ليه ده اي واحد نايم يصحى على النوة دي الرزع والخبط ده والهوجة بتاعة البحر دي تخلي اي واحد يصحى انما ربنا يسوع قصد يفضل نايم ودي طبعا القديسين شافوا فيها قصد الله احيانا في الا يظهر في الأزمات والتجارب أو يظهر كأنه نائما ساعات كده الواحد يدخل تدخل عليه أيام صعبة يصلي يحس إن ربنا نايم ما بيسمعش طبعا ربنا ما بينامش بالنحو بالمعنى الحرفي هو هنا نوم جسدي طبيعي لأنه يحمل ناسوت كامل لكن إلهنا الصالح لا ينام طبعا ف الإحساس ده بيعدي علينا كلنا وعشان كده ربنا حب تلاميذه يدوقوا حتة من ده إن ممكن تجيلك أزمات وضيقات وتجارب وحين تصرخ تظن أن المسيح نائم ولا يسمع وكانوا يمتلئون وصاروا في خطر يعني الموضوع خد وقت لدرجة ما وصلوا لمرحلة خطر يعني هيغرقوا خلاص فتقدموا وأيقظوه يمكن التلاميذ راعوا تعبوا وما رضيوش يصحوه من بدري انما لما اتأزمت قوي وبقوا في خطر بالرغم ان هم صيادين وهو مش صياد على فكرة يعني هم اكثر دراية بالبحر واذا فكروا في المسيح له المجد كشخص طبيعي يبقى مش هيعرف يساعد انما هنا لما دقت بيهم واحتاسوا جريوا عليه تقدموا وايقظوه قائلين يا معلم يا معلم اننا نهلك احيانا ربنا يسيبنا الاول نجدف ونستنفذ طاقتنا ونطلع كل اللي عندنا خبرة البحر وعضلات الصيادين والشراع وكل اللي عندنا ولما نخيب خالص ما يبقاش فاضل غير أن نتقدم ونيقظه ونصرخ يا معلم يا معلم أننا نهلك أحيانا ربنا يستنى علينا كنائم وإنما لا ينام أظن القديس أغسطينوس شافها بمعنى آخر وقال النوم ده إشارة إلى الفطور الروحي يعني المسيح في قلبك بس نايم طب يصحوه ازاي ده النايم ده لو ما صحيش من بيك انت البحر هيصحيه يعني لازم تيجي أزمة جديدة عشان تخرجك من هذا الفتور والمسيح يصحى في قلبك سفينة زي الإنسان زي النفس البشرية والمسيح النايم فيها كأن الروح منتصق الإنسان في فتور في برود تعدى عليك شهور وسنين يمكن وكأن المسيح نائم في قلبك لازم يصحى لازم يصحى ازاي طب تحصل ريح شديد وتجربة قاسية لغاية ما تحس انك في خطر وانك هتهلك وما يبقاش فاضل غير يا رب اننا نهلك يقوم المسيح اللي جواك يصحى ده تأمل آخر لأغسطينوس فقام وانتهر الريح وتموج الماء الريح شديد والموج عالي فانتهيا وصار هدوء طبعا لو تخيلتوا معانا الموج عالي قوي والريح شديد قوي وهم بيصرخوا ويزعقوا في بعض وفجأة لا الريح تتكلم ولا الموج يهدى الهدوء الذي يأتي بعد العاصفة ده له طعم جميل وله إحساس رائع إن الدنيا تهدى خالص كأنه بيقول لهم أنتوا في حضرة ربنا بس ربنا كان حاضر وسط الموج العالي ووسط النوة الشديدة إنما كنتوش منتبهين والهدوء يشعرهم بحضور ربنا ثم قال لهم أين إيمانكم عتاب ربنا يبكتنا حين ننزعج في الخطر يعني إن كان ربنا يسوع بكت تلاميذه تلاميذه دول اللي معشرينه اللي شافوا منه معجزات وعملوا معاه معجزات بلاش الواحد فينا يتجاسر ويعلن انه ايمانه قوي اذا كان التلاميذ نفسهم ربنا يسوع قال لهم فين ايمانكم سهل الواحد يقول انا عندي ايمان لما تبقى البحر هادي انما ورينا ايمانك والبحر عالي ورينا ايمانك والريح شديده ورينا ايمانك لما تصلي وليس هناك استجابه هتضطرب ولا لا ورينا ايمانك لما تفضل تصرخ والمسيح نايم هتشك ولا مش هتشك هتفضل لك نفس الثقة ان كل الاشياء تعمل معا للخير ولا هتروح منك الثقة دي ورينا ايمانك لما المركب تكون بتغرق مش لما المركب تكون ماشية بحالها الإيمان يظهر أكثر ما يظهر في التجارب في الأيام الصعبة في الضيقات الشديدة ده الامتحان اللي يديك نمرة على إيمانك قال لهم أين إيمانكم فخافوا وتعجبوا قائلين فيما بينهم من هو هذا تلاميذ لغاية الوقت ده إيمانهم بألوهية ربنا يسوع لم يكتمل كانوا ما زالوا في مرحلة الشك يؤمنوا بعظمته وأنه أعظم من كل الأنبياء لكن لسه مش قادرين يستوعبوا أنه هو الله وحتى لما بطرس نفسه أعلن أنه أنت المسيح ابن الله رجع بعدها بشوية وأنكر وإنكاره دليل على أن إيمانه اتهز تاني فالإيمان ساعات يطلع وينزل وده اللي شبهه يعقوب في يعقوب واحد لما قال المرتاب يشبه موجا من البحر تخبطه الريح وتدفعه فلا يظن ذلك المرتاب أنه ينال شيئا من عند الرب تعجبوا قائلين فيما بينهم من هو هذا فإنه يأمر الرياح أيضا والماء فتطيعه ودي حاجة تميز ربنا يسوع ربنا يسوع له المجد له سلطان واضح على الأمراض له سلطان واضح على الشياطين له سلطان واضح على التعليم ليس يتكلم بسلطان إنما السلطان كمان الجديد اللي التلاميذ بيكتشفوه أن له سلطان كامل على الطبيعة وانتوا عارفين انه احنا بنتعرض في مجتمعنا دايما الى مقارنة المسيح بالاخرين بالانبياء في فرق واضح جدا ان المسيح هنا يصنع معجزة عادة لا يصلي لانه يصنع المعجزة بسلطانه لانه هو ربنا انما ما تنفعش مع حد تاني هتقولوا في بعض المعجزات كان بيصلي طبعا لأن لاهوته لم يفارق ناسوته عشان يعلمنا إنما معجزة زي كده ما قامش يصلي قام شخط في البحر لأنه ربنا له سلطان على الطبيعة فعلى طول اسكت حتى في ترجمة في إنجيل متى يقول اتكم يعني اخلص يقول له البحر كده فالبحر زي الحيوان الشرس المتوحش لما صاحبه يناديه على طول يركع ساكت البحر على طول هدي لأن ده سلطان الله وحده خافوا وتعجبوا قائلين فيما بينهم من هو هذا كلمة خافوا هنا ده خوف مقدس كان قبلها في خوف تاني قبلها بدقايق كان في خوف بس خوف غير مقدس الخوف من الموت الخوف من المركب تتكسر الخوف ما يعرفوش يعوموا الخوف المسيح ما يرضاش يصحى كل دي مخاوف فيها عدم ايمان اما الخوف اللي بعد المعجزه ده خوف مقدس خوف من حضره ربنا يجمع ما بين الخجل من عدم الايمان والخشوع لان المسيح قصاد عينيهم ومن رهبه الموقف انا قدام ربنا صاحب السلطان على الارض والسماء في خوف مقدس وفي خوف بتاع غير المؤمنين عدم الإيمان قالوا فيما بينهم من هو هذا فإنه يأمر الرياح أيضا والماء فتطيعه وده سؤال نسأله لغير المؤمنين إن كنتم تعتقدوا أن المسيح له سلطان أن يأمر الريح والماء فيطيعه ترى من هو هذا يعني السؤال اللي حطه إنجيل لوقا نقدر نحطه قدام كل الناس بالذات اللي يعرفوا القصة دي أو أش... او مثلها يعني مش انتوا عارفين ان المسيح له سلطان على الماء وعلى الطبيعة اذا من هو هذا سؤال له اجابة واحدة ناخد جزء صغير في اخر ثلاث دقايق وصاروا الى كرة الجدريين التي في مقابل الجليل ولما خرج الى الارض استقبله رجل من المدينة كان فيه شياطين منذ زمان طويل وكان لا يلبس ثوبا ولا يقيم في بيت بل في القبور الحالة دي مذكورة في إنجيل مرقس خمسة وفي متى ثمانية ومتى ذكر إن هم كانوا اتنين بينما مرقس ولوقا ذكر إن هم واحد بعض المفسرين قالوا قد تكون حصلت مرتين وبعضهم قالوا ان في واحد هو اللي عمل الحوار مع ربنا يسوع المسيح ده سبب ان مرقس ولوقا اعتبروه واحد بينما متى اعتبر التاني موجود حتى لو ما كانش اتكلم مع المسيح لانه كان موجود فعلا ودي بعض الاخطاء اللي بيمسكوها برضو الناس اللي عاوزه تدور على غلط يقول لك ازاي متى قال اتنين ومرقس ولوقا قال واحد طب ويعني يعني ممكن واحد مثلا شاف المسيح عمل عشر معجزات روح اتكلم عن معجزتين هل يبقى بقية المعجزات ما اتعملتش زي برضو قصة الملاكين اللي عند قبر ربنا يسوع انجيل يقول شافوا ملاك وانجيل يقول شافوا ملاكين طب وإيه المشكلة هي دي ما تلغيش دي في واحد شاف ملاك اللي اتكلم مع المسيح او معاه وفي واحد كان في ملاك جوه واقف عند موضع قدمي المسيح يمكن ما شافوهوش او يمكن شافوه ما ركزوش فيه خلوه مع الملاك القريب كونه لم يذكر في احد الاناجيل ده مش معناه انه مش موجود او ان الانجيل الثاني بيألف لا هنا لازم نرجع لفكرة انه الانجيلين بيحكوا بوحي الهي بالروح القدس لكن كل تفصيلات بيعرضها الشخص دون ان تتعارض مع الرسالة اللي ربنا عاوز يوصلها للناس فليس هناك خطأ في أي إنجيل وفي أي سفر لأن كل الكتاب موحى به من الله إنما إحنا يقول قارنين الروحيات بالروحيات نكمل الصورة مع بعض ناخد الحتة دي من الإنجيل ده مع الإنجيل ده مع الإنجيل ده عشان تكتمل القصة قدام عينينا وهي دي الدراسة الحلوة بدون أي نوع من التشكك ولا التوتر قصة هذا المجنون اللي فيه شياطين هاخد بس تأمل واحد ونكمل مرة الجاية يمثل حالة الإنسان البعيد عن ربنا هي قصة مجنون أو رجل عليه شياطين وخاف لكن اللي يعنينا أكتر إن لما الإنسان بيسلم نفسه للشياطين لعالم الشر بيبقى مجنون بيبقى مجنون بيبقى مش لابس بيسموها الآباء تعرى من ثوب النعمة زي آدم آدم كان في نعمة ستراه فما كانش حاسس إنه عريان أول ما غلط بقى مكسوف من نفسه لأن كان في ثوب نعمة ساتر عليه اتكسر اتقطع اتشرخ أول ما الخطية دخلت فحس بالخجل ولا يقيم في بيت أهو يعني المجانين اللي ماشيين في الدنيا ما يقعدوش على حيلهم أبدا ما يدخلش كنيسة ما عادش يمسك انجيل ما بيهمتش يجري يمين وشمال والملائكة تبص عليه من السماء تقول ده مجنون ده ولا ايه ماله مش قاعد له في حتة ليه ما يهمت شوية صدقوني نحن نعيش في عالم اغلبه مجانين لانه هو ينطبق عليه لا يلبس ثوبا ودي بعيد عنكم في ستات كتيرة برضه يعني مش مركزة في الموضوع ولا يقيم في بيت يعني ما فيهوش استقرار وهدوء بل في القبور في القبور في اللغة الروحية يعني ايه يعني كل مشغوليات ومشغوليات ميتين ماذا نأكل ماذا نشرب ماذا نلبس هذه كلها تطلبها الأمم ده شغل الميتين ده مش شغل الأحياء فيقيم في القبور لإلهنا كل مجد وكرم الأب